القدس الإله الواحد أمين من الموضوعات الشيقة أعتقد ومفيدة قوي موضوع كما هو مكتوب دي جت في الإنجيل عشرات المرات ليه؟ لأن الكتاب كله متشابك ومترابط بشكل عجيب وكل الكتاب بيشاور على شخص واحد وفكرة واحدة ربنا يسوع له المجد واللي هيعمله من أجل خلاص من أول صفحة لآخر صفحة عشان كده بيعتبروا الكتاب المقدس أعجب كتاب لأنه أكتر أطول كتاب في الناحية الزمنية اتكتب في 1600 سنة يعني بداية من التوراة 1500 قبل الميلاد لكتابات يوحنا الحبيب حوالي 100 بعد الميلاد يعني تقريبا 1600 سنة فيش كتاب في التاريخ اتكتب على المدى ده واشترك في كتابته لا يقل عن 40 كاتب مثلا أو يعني حاجة أكتر من 30 واحد والكتاب دول مختلفي المشارب والبلاد والثقافات والأجيال وفي الآخر كلهم ما اختلفوش في عرض الحقيقة طلع كتاب منسجم جدا مع بعضه متفاهم جدا مع بعضه مترابط ارتباط غريب وعجيب لأن عندنا من كتاب الكتاب من هو ملك زي داود أو سليمان ومن هو راعي أغنام زي موسى ومن هو جاني جميز شغلانة كانت يعني فقيرة جدا زي عموس ومن هو صياد زي بطرس ومن هو فيلسوف زي بولس كل المهن والثقافات إنما في الآخر كلهم بيقولوا حاجة واحدة وربنا يسوع له المجد بروحه ساق التاريخ كله عشان يطلع لنا الجوهرة الغالية دي الكتاب المقدس لأن الكتاب ما اتكتبش بس بمجهود بشر لا إنما تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس يعني الروح القدس بيسوق المركب بيسوق الكاتب بيسوق موسى وهو بيكتب فبيعصمه من الخطأ في الكتاب وبيصوم دا ويصوم داوود ويصوم سليمان و... انما الناس نفسها مش معصومه من الخطا ما هو موسى اخطا وداوود اخطا لكن وهو بيكتب الوحي لم يخطئ في كتابه الوحي الوحي معصوم من الخطا اما كتاب الوحي غير معصومين من الخطا بطرس اخطا لكن رساله بطرس كتبها روح الله على يد بطرس متى اخطا ولكن انجيل متى كتبه روح الله على يد انجيل متى وليس فيه خطا ما واضحة الفكرة الكتاب المقدس هو أساس الإيمان المسيحي كله وجت كلمة كما هو مكتوب أقول لكم عشرات المرات لدرجة أن لما جم يصيغوا قانون الإيمان دخلوها في قانون الإيمان لما قالوا إيه وقام من الأموات كما في الكتب يعني أقروا الآباء الأساقفة 318 ان لازم يسجلوها للتاريخ ونعترف بيها في كل مرة نعترف بالإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد ان نقول في نص الكلام كما في الكتب شهادة للتاريخ ان ما حدث كان منطبقا على كل النبوات اللي جت قبل منه العهد الجديد فيه مئات من الاستشهادات من العهد القديم تأكيدا ان الكتاب واحد وأن الحدث اللي عايش فيه المسيح له المجد إن كان ميلاده ولا حياته ولا صليبه ولا قيامته ولا صعوده ولا الروح القدس وانسكابه ولا كنيسة العهد الجديد ولا الأبدية كل ده كتب عنه في العهد القديم وتوصف بدقة في العهد الجديد ده توصل إلى درجة أن بعض الأحداث الخاصة بربنا يسوع له المجد تتضح أكتر يمكن في العهد القديم في بعض الأمور من العهد الجديد يعني الناس لما تقرأ أشعية 53 تجد أنه كتابات متى ومرقس ولوقا ويوحنا في وصف آلام المسيح محتاجة يكملها أشعية في 53 كأن عشان كده ساعات يسموه النبي الإنجيلي أو الإنجيل الخامس كأنه كان واقف معاهم بيوصف الصليب بس ده قبل المسيح ب 800 سنة طب ويعني معلش لأنه بيقول أوصاف عجب كأنه مش ممكن حد يوصفها إلا لما يكون شايف بعينه اللي بيحصل نمشي شوية مع كما هو مكتوب كبحث إن احنا نشوف إزاي ترابط الآيات والنبوات بشكل عجيب مذهل لا يمكن يبقى عشوائي ولا صدف ولا مؤلف بأي شكل أول قضية تعنينا في الإيمان المسيحي قضية التجسد أساس إيماننا المسيحي الله ظهر في الجسم عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسم ودي يمكن المشكلة اللي بتقابل غير المسيحيين إن إحنا بنقول إن ربنا تجسد تجسد وتأنس يعني مش بقى إنسان كامل حقيقي لكن ده مش معناه إنه ساب لاهوت مثلا في روميا 11 يقول إيه هكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب فيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب طب دي جابها منين دي طبعا عارفين اللي كاتب روميا ده بولس وبولس الميزة فيه انه كان يهودي فريسي والفريسيين مذاكرين يعني يمكن أشطر من بطرس ويوحنا ويعقوب في حفظ العهد القديم بالرغم ان هو دخل متأخر عنهم الإيمان المسيحي لكن هو كان مذاكر بولس كان شاب متدين مذاكر وحافظ جامد العهد القديم الآية دي واخدها من أشعية 59 فأشعية 59 يقول يأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب يطلع واحد يقول لا دي غير دي كلام هنا غير بعضه أولانية بتقول يخرج من صهيون المنقذ هنا بيقول الفادي يأتي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب بصوا بقى في نسختين للعهد القديم المعلومة دي مهمة قوي في الزمن ده بسبب النقد الحاد اللي جاي للكتاب دلوقتي العهد القديم كتب أساسا عبري إنما زمن ربنا يسوع له المجد لغة العالم كانت إيه يوناني فربنا يسوع له المجد بسبب علمه جهز العالم كله للحكاية اليونانية دي قبل المسيح بزيادة عن 200 سنة طلع امبراطور او قيصر بطليموس ده كان راجل مثقف جدا ده قبل المسيح وقال لازم نترجم كتب العالم كلها الى اليونانيه الثقافه اليونانيه كانت ثقافه العالم في اخر ثلاث قرون قبل المسيح وبعد المسيح بحوالي خمس قرون الثقافه اليونانيه هي اهم ثقافه من ساعه الاسكندر الاكبر لما نشر لما تولى العالم كله نشر الثقافة اليونانية كانوا ناس مثقفين بحيث حتى لما دخلوا الرومان بعد اليونان كانوا كقوة عسكرية احتلوا العالم وهزموا اليونانيين إنما ما عرفوش يهزموهم ثقافيا فضلوا الرومان يحتلوا العالم إنما الناس تتكلم يوناني يوناني مش روماني روماني يعني يعني اللاتيني وقتها مثلا فاللغة اليونانية كانت لغة العصور قبل المسيح وبعد المسيح اليهود عايشين في فلك لوحدهم بلغتهم اللوكل الخاصة بيهم فبطليموس قال لا أنا عاوز إن كتاب اليهود بدل هم بالألافات كده بمئات الألاف أنا عاوز نعرفه ونترجمه فجاب سبعين شيخ يهودي من اللي يعرفوا يوناني في الزمن ده كانت تدرس اليونانية كلغة أساسية في كل الكتاتيب زي الإنجليش مثلا تلاقوا ان اولادنا يعرفوا عربي ويعرفوا كتير منهم يعرف انجليزي دلوقتي لغة العالم فالسبعين شيخ بيعرفوا عبري شيوخ يهود كتاب كتبة حافظين العهد القديم ودي لغتهم ويعرفوا يوناني كويس وعزلهم عن المجتمع فترة طويلة وخدم عليهم وطلب منهم كتاب العهد القديم الستة واربعين كتاب يترجموا بالحرف وهيراجعوا على بعض بحيث ايه اي حد هيستغلط التاني هتتشال الجزء ده من الترجمة الى ان خرجت الينا الترجمة السبعينية للعهد القديم يبقى الترجمة السبعينية هي النسخة اليونانية للعهد القديم اللي كانت موجودة في ايدين الناس قبل ربنا يسوع له المجد قبل زمن وتاريخه لأن اليهود متعصبين ومتشددين النسخة العبرية تلاقيها في ايدين ال- الكبار بس وما بتطلعش بالساهل النسخة اليونانية بدأت تنسخ لدرجة ان جمهور الناس بقت عارفة العهد القديم اساسا من اليونانية اكتر منه من العبرية الناس بقت فاهمة العهد القديم او حافظاه من الاصل اليوناني اكتر منه من الاصل العبري ومن هنا تأتي الاختلاف ان العهد القديم اللي مترجم عربي في ايدينا دلوقتي مترجم عن العبرية يعني اخواتنا البروستانت لما ترجموا النسخة البيروتية ترجموها مباشرة من العبرية القديمة أما العهد الجديد مترجم طبعا عن اليوناني العهد الجديد كله اتكتب يوناني طبعا هنكتب عبري ليه ما هو العهد الجديد أساسا مش كتاب لليهود ده كتاب للعالم فاتكتب يوناني بما فيه الاستشهادات من العهد القديم نقلت عن النسخة اليونانية ومن هنا تلاقوا فرق الترجمة تلاقوا الآية اللي مأخوذة من العهد القديم هي ذاتها في العهد الجديد النص مختلف يمكن المعنى واحد بس النص كنص مختلف انما ما تعملناش اشكال لان الحرف يقتل احنا ما تفرقش معانا الحرف احنا يهمنا المضمون المضمون واحد واضحه الفكره اللي عايزين نوصل لها يبقى ما حدش يستغرب زي اديكم مثل مشهور في آية مشهورة مثلا جت حوالي خمس مرات في العهدين أول مرة جت في أشعية ستة لما قال له روح للشعب ده قول تسمعون سمعا ولا تفهمون تبصرون إبصارا ولا تنظرون لأن ق- لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت آذانهم وطمست عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم فيرجعوا فأشفيهم اتنقلت بقى جت في متى وجت في سفر الأعمال وجت في روميا تلاقوا لما جت في في العهد الجديد جت مختلفة شوية في ال- في العهد القديم جاء جاء غلظ قلب هذا الشعب لكي يسمعوا سمعا فلا يفهموا في العهد الجديد جاية لأن قلب هذا الشعب قد غلظ واخدين بالكم في اختلاف شوية في المضمون إنما في الآخر المعنى واحد ففي ناس بقى النهارده اللي يدخل على النت وكده شغلتهم يمسكوا في الحتت دي ويقول لك بس لقينا غلطه غلطه ايه يا جدع راح معنى واحد فيقول ما ما ت- يعني ما ما تعملش مشكله من ما فيش المعنى واحد لدرجة ربنا يسوع له المجد وهو نفسه بيقول أي آية من العهد القديم كان هو والتلاميذ بعد منه يقولها من النسخة اليونانية من الأصل اليوناني مش من الأصل العبري من كتر ما اتعرفت النسخة اليونانية وانتشرت أكتر من النسخة العبرية الحتة دي تخدمنا في معلومة تاني مهمة إن النهاردة لما يحصل اختلاف علمي يقولوا العهد القديم 46 كت- كتاب ولا 39 بيروتية دي 39 احنا نقول لا 46 والكاثوليك يقولوا زينا 46 جزء كبير من البروتستانت يقول لا 39 والباقي مش مقبول نقول لهم لا من أهم دلائل أن العهد القديم 46 صفر أن النسخة السبعينية 46 صفر يعني قبل ما يكون في طوائف ولا خلافات يوم ما ترجموا من العبري لليوناني ترجموا ال 46 كتاب إذا ما حدش يجي النهارده يقول العهد القديم 39 كتاب العهد القديم 46 كتاب بدليل النسخة السبعينية يعني النسخة السبعينية فيها طوبيا فيها مكابي في فيها اليهودات فيها الحاجات بتاعة الأصفار اللي بيقولوا عليها محذوفة دلوقتي ماشي لكن هي أصفار قانونية من الزمن الأول لأن النسخة السبعينية شهدت إن دي أصفار حقيقية نرجع تاني بقى للكما هو مكتوب دي بس خلفية مهمة عشان لما تلاقوا اختلاف في النص محدش ينزعج ده اختلاف ظاهري إنما المعنى واحد في القداس لغاية النهاردة جزء كبير من المردات يوناني مع ان احنا قباط يعني خريستوس انست اللي بنقولها النهارده دي ما دي يوناني دي يوناني مش قبطي اجيوس ده يوناني مش قبطي فاهمين ازاي فاحنا في كتير قوي من مرداتنا لغايه النهارده يوناني طب ما اللي قباط طول عمرهم لغتهم فرعونيه تحولت الى قبطيه معلش انما اليونانيه لغه كانت معروفه عند الاقباط برضه ولانهم بيقروا العهد الجديد مين اللي كان يوناني وبعدين اترجم قبطي فكل الاباط كانوا يعرفوا يوناني أم، يبقى اول فكره تهمنا ان التجسد مذكور هنا يجي ذكر سبب التجسد ياتي الفادي الى صهيون يبقى المسيح جاي عشان يفدي عشان يردوا الفجور عن يعقوب إنما رد الفجور ده يحتاج إلى توبة مثل تاني جمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل طبعا دي قصة مشهورة هيرودس لما جوله المجوس يقولوا له فين الملك ارتبك الملك وانا الملك قالوا لا في ملك اتولد فاتخض هو في الأصل يهودي بس يهودي منحرف فجمع رؤساء الكهنة وقال لهم عندكم ملك هيتولد قالوا له اه النبوات بتقول هيتولد طب هيتولد فين انت عندكم خبر قالوا له برضو اه ميخا قال كده ميخا قال في اصحاح خمسة اما انت يا بيت لحم افراته برضه هتقولوا في فرق شويه طب وماله افراته هي المنطقه اللي فيها بيت لحم وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أنا حاطط النصين برضه عشان نقول العبري واليوناني بس ما نتلخبطش لكن في نفس الوقت الآية دي ميخا ده قبل المسيح بحوالي 700 سنة أو أكثر إزاي ممكن يعرف هيتولد فين يسوع كانوا بقى اليهود عارفين يفسروها ازاي يقول لك ده يقصد داوود اصل داوود اتولد في بيت لحم يا سلام هو احنا مش عارفين ان داوود قبل ميخا ب 300 سنه ده بيقول لسه هيطلع لسه هيطلع ده داوود جه قبل ميخا يبقى ما يقصدش داوود ولا حاجه ده بيقصد واحد تاني هيجي برضه في بيت لحم وبعدين بيت لحم دي قريه كانت نكره صغيره جدا عشان كده بيقول لها انت مش هتفضلي صغيره بين كل قرى يهوذا ده انت هتكبري قوي مش هتكبر في السايز ولا في الغنى على حس اللي هيتولد فيه لست الصغرى بين ولايات يهوذا منك يخرج مدبر وهنا تلاحظوا ايه انه فيها احساس بالازليه منذ القديم منذ ايام الازل الله ازاي هيبقى شخص عادي ويملك والناس تشوفه وتتعامل معاه وهو شخص ازلي لا بدايه له ده كلام من العهد القديم اهو كما هو مكتوب كل حاجة مكتوبة من الأول مفيش حاجة مفاجأة ده كل حاجة مكتوبة اللي بنعمله ده أو بنحاول نعمله يعني أول واحد ابتدى زمان ربنا يسوع له كل المجد بنفسه في أيام الخمسين دي في أولها لما تمشى مع تلميذي عماس بدأ يشرح لهم الأمور المختصة به من جميع الكتب يعني اللي عمل الرحلة اللي بنحاول نعملها احنا هنعملها باختصار انما المسيح لو المجد خدها في خمس ساعات عشان تعرفوا انتوا بس هتاخدوها في نص ساعة انما المسيح لو المجد قعد خمس ساعات يجيب من اول سفر التكوين لاخر العهد القديم يقول لهم شوفوا الحتة دي كانت بتتكلم على المسيح الحتة دي والحتة دي اذا احنا استلمنا عن الاجيال والاباء والرسل ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد ارتباط موضوعي دقيق بشكل عجيب لأن كاتب الكتاب كله هو روح القدس يبقى هنا مكان الميلاد تيجي حتة تاني فمتى واحد يقول تلد ابنا وتدعو اسم يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل فأشعية سبعة أشعية سبعة ده كان له قصة بعيدة كل البعد في الأصل عن ميلاد المسيح ده كان اليهود متحصرين في يهوذا في أورشليم من شعب هيدمرهم ويكسرهم والملك مرعوب وخايف وبيقول للأشعياء صلي اعمل معروف لحسن ربنا غضبان علينا شكله وهيحرقوا البلاد فقام ربنا قال لأشعياء روح قول للملك بتاعك اطلب علامة من ربنا انه معاك فقام الملك قال له لا يا عم انا ما احبش اطلب لحسن ما ما عندوش ايمان كان الملك ايمانه كان ضعيف قال له لا لا انا مش عاوز اطلب قال له ده ربنا اللي بيقول لك اطلب آية تؤكد لك ان ربنا مش هيسيبك يعني هو ربنا بيقول لك انا معاك وانت مش مصدق طب انت عاوز انهي علامه قال لا انا مش هطلب ولا اجربش ربنا قال له على ربنا الكلام ده انت تعبت الناس وهتتعب ربنا معاك طب خد عندك بقى ربنا هيديك آية محدش خدها بس شوف المعنى يعطيكم السيد نفسه آية يعني إيه هو نفسه هيبقى الآية هو نفسه هيبقى المعجزة المرة دي السيد السيد ده لف- لقب الله في أشعية أشعية كان يسمي ربنا السيد الرب فقال له السيد نفسه هيديكوا نفسه آية ايه نفسه آية يعني ازاي قال هيجي مولود من عذراء هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويبتدعى اسمه الله معنا عشان كده جت في اول صفحة في العهد الجديد متى واحد عشان تقول لنا كما هو مكتوب مفيش حاجة جديدة أشعية قبلها ب 800 سنة عارف الخبر طيب التجسد ليه في تكوين ثلاثة يقول أضع عداوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه فاكرينها دي بعد الوقعة السود على طول بتاعت آدم وحواء ربنا غضب على الحية و... وعاقبها لأنها رمز للشيطان فقال لها شوفي يا حية هتفضل العداوة بينك وبين المرأة خلي بالكم من المرأة في عداوة بين الشيطان والعذراء بانت قوي في سفر الرؤيا اللي يقرا رؤيا 12 يلاقي المرأة متسربلة بالشمس وطالع لها ح- حية عاوزة تبلع الولد اللي هتولده إنما هي تهرب للبرية ومحدش يقدر عليها أبدا بين نسلك ونسل المرأة إيه نسل المرأة ما هو نسل الإنسان طيب هي المرأة هتجيب نسل من غير راجل آه هتجيب نسل من غير راجل هي مرأة واحدة بس اللي هتجيب طفل بدون رجل فعلى غير العادة مش يقول نسل الإنسان يقول نسل المرأة دي إشارة دقيقة إن المولود هنا مولود ولادة عجيبة لأن مفيش راجل في الموضوع هو يسحق رأسك ده على المسيح له المجد يعني هيسحق رأس الحية وأنت تسحقين عقبه يعني أنت هتتشطري بس على عقبه يعني هتدوسي عليه هتوجعيه هتجرحيه بالصليب واخدين لكن هو اللي هيدوس على راسك يعني الشيطان كان له ساعة ظهر أمام العالم كأنه انتصر على المسيح إنما إيه المسيح سحق راسه في في غلطية بقى أربعة تبان الكلمة شوفوا بولس بقى بيربط فيقول إيه لما جاء ملء الزمان أتري يقصد الوعد الأولاني خالص اللي في تكوين ده جه الميعاد بتاعه أخيرا أرسل الله ابنه مولودا من امرأة عشان هو ده نسل المرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبن يبقى التجسد موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد إشارات دقيقة ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينه ولا عمال يوصف المسيح له المجد يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة المنافق ده رمز للدجال على فكرة لا ده جنة التعبير اللي خده بولس قال يبيد بنفخة فمه هي بالظبط اللي جت في التكوين ويكون ال- البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حكويه كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم وعبيد ولد يسى ويسى ولد داود أصل جزع يسى أصل يسى ده مين يسى ده ده يسى ده أبو داود أي ما عاوزين يقولوا ده امتداد للنسل الملوكي أول سطر في كتاب العهد الجديد, الجديد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم أهم شخصيتين لأن النبوات جاية بتقول المسيح هيجي ابن داود وهيجي ابن إبراهيم دي كده عينة صغيرة من نبوات أو كما هو مكتوب عن التجسد كما هو مكتوب عن حياة المسيح نفسه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني دي أصلها فين في هوشع من مصر دعوت ابني بس عارفين لما هوشع في واحد يقول هو هوشع كان فاهم يعني ان يسوع هيتولد وبعدين يروح مصر وبعدين يرجع من مصر يرجع اسرائيل بصراحه غالبا لا غالبا لا امال كان فاهم على ايه اصل ابن كانت تنطبق في العهد القديم على مين على شعب اسرائيل يقول اخرج ابن البكر كان موسى يدخل لفرعون يقول له كده ربنا بيقول طلع ابن البكر ابن البكر مين ربنا له اولاد قال له اه اسرائيل ابن البكر فهوشع كان بيحكي الحكاية وبيقول من مصر دعوت ابني يعني ربنا دعا الشعب وخرجه من من مصر إنما الإشارة الأهم والمعنى الأهم هو أن المسيح له المجد الابن الوحيد سيدعوه الآب ليخرج من مصر ويعود إلى أورشليم لكي يتم الفداء واضحة الفكرة؟ فعشان كده الأنبياء ما كانتش الصورة ما نقدرش نقول إن الصورة عندهم كانت very clear لأ بدليل ان احنا بنصلي النهارده نقول انبياء وابرارا اشتهوا ان يروا ما انتم ترون هما كانت الصوره موجوده بس مغبشه كانوش فاهمين كل المعالم انما احنا في العهد الجديد طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع لان القصه اكتملت فهمنا من هو الابن الوحيد فهمنا حكايه مصر ايه وهكذا وحي من جهة مصر أشعية 19 هو ده الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر بانت بقى ده ربنا بنفسه جاي مصر استقبال عسكري ولا عسكري ولا حاجة ده ربنا طيب أوي ده جاي على سحابة سريعة من هي السحابة السريعة إلا العذراء النقية البيضاء كلية الطهر فهو راكب على سحابة سريعة يعني العذراء شايلاه ونازلة بيه مصر فترتجف أوثان مصر اللي يقرأ طبعا تاريخ زيارة يسوع له المجد لمصر الأوثان منين ما كانوا يدخلوا تقع فعملوا قلق في مصر وبقت الرومان بيجروا وراهم من قرية لقرية ليه يقول لك في عيلة قوامها راجل عجوز وبنت صغيرة وشايلة طفل في إيديها منين ما يدخلوا قرية الأوثان تقع فالبلد كلها تتقلب فبقوا فهموا التكة بعد شوية خلاص لا هي العيلة دي السبب فيها سحر فيها سر لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه بعدها على طول هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم يعني إذا أشعية شاف أن الروح القدس يتركب ينزل على المسيح له المجد طب هنا ندخل في قضية تانية بسرعة معلش هل يجوز أن يقال على المسيح عبد يجوز طبعا لأنه آه بولس قالها بصراحة كده قال أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائر وعارفين استجرى يقولها ليه لأن أشعية قالها كتير قبل منه ده في لغز عند ال في ال في ال في ال عند اليهود اسمه لغز العبد المتألم أشعية في أكثر من عشر أماكن في سفر أشعية بيتكلم عن عبد لغز عبد بيرفكت ملوش ولا غلطة إنما هيتبهدل بهدلة لكن عبد مثالي طب من هو هذا العبد اللي ما بيغلطش أبدا ويبقى متألم ولكن يبقى, يبقى عبد عبد طب ما عبد دي مش ماشية فهنا يقول هو عبدي مختاري سرت به نفسي سرت به نفسي تفكركم بحاجة خلاص انتوا هتربطوا بقى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يبقى قديم وجديد شغال ناخد مثل كمان في لو أربعة أول وعظة يوعظها المسيح له المجد سجلت في لو أربعة أول عظة للمسيح في المجمع اليهودي فتح أشعية ما هو عاوز يقول كما هو مكتوب عاوز يربطه فتح أشعية وقال إيه أشعية 61 روح الرب علي لأنه مسحني هو بيقراها زي ما هي بس هو الكلام ما يركبش غير على المسيح له المجد مسحني يبقى أنا هو المسيح لأبشر المساكين أرسلني لأشفي منكسر القلوب لأنادي المأسورين بالإطلاق للعمي بالبصر وهكذا وطوى السفر وسلمه للخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم مفيش أوضح من كده بقى تصوروا معايا المسيح لو المجد قاعد قاعدة زي كده وفتح السفر وقرب نفسه النص وقال لهم الكلام ده حصل دلوقتي بس يبقى مش مش محتاجين نألف ولا نربط ده المسيح قال الحاجات دي بتتقال عليا أنا من 800 سنة دلوقتي بس انطبقت هذا هو المكتوب اليوم قد تم في مسامعكم النص في أشعية 61 قريب لنفس الكلام بالظبط في متى 8 يقول لما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرجوا الأرواح بكل أخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل بأشعياء هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا هو النص العبري بتاعها إيه لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا أشعية 53 طبعا هنا متى بيقول زي ما أشعية قال هو خد أسقامنا وشال أمراضنا النص العبري كان بيقول أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها في متى 12 يقول ما يتم ما قيل بأشعية النبي تلاحظوا أغلب النبوات جت في متى ليه مين شاطر يقول أصل متى بالذات بيبشر يهود فعاوز يقول لهم انتوا اصلكم عينيكم يعني ما بتشوفوش حاجه ابدا كتابكم ما فيش حاجه عملها المسيح الا ومتسجله عندكم في العهد القديم فمتى لانه كان يخاطب اليهود كل خطوه يعملها ربنا يسوع يقول كما قيل كما هو مكتوب انما مرقس ولوقا كانوا بيكلموا رومان ويونان فالجماعه دول ما يفهموش عهد قديم فيقول لهم كما هو مكتوب ما ما يعرفوش المكتوب هم انما اليهود حافظين هو ذا عبد الذي أعضده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع أحد صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق بعض الاختلاف البسيط بين العبري واليوناني على اسمه يكون رجاء الأمم يعني هو مخلص العالم الأمم كلهم مستنين المسيح مخلص برضه عاوز اقول لكم لغز من الالغاز اشعيا لما ذكر الامم وقفت في زور اليهود يعني اليهود يكرهوا الامم عامه في ايات كتير قوي في اشعيا وشويه في احقيال وشويه في دانيال في ارميا ودانيال امم ايه هما بيكرهوا الامم فيقول لك هخلص الامم خلص الامم ما تحرقوا الامم يونان لما قال له هتروح نينوى نينوى دي امم زوخ لا مش رايح فاليهودي ما يكره أي ناس غير يهود إنما النبوات عند اليهود في العهد القديم عمالة تقول إن المسيح مش هيخلص اليهود بس هيخلص الأمم رجاء الأمم فالآيات دي كانت بتغيظ اليهود لأنه ملهاش تفسير عندهم من أول اسم أبونا إبراهيم أنتوا عارفين اسم أبونا إبراهيم كان في الأصل إبرام إنما لما مشي خطوتين حلوين مع ربنا كده قال له أقول لك هخلي اسمك ايه ابراهيم لانك ستصير اب لجمهور من الامم اكيد الاسم ده لو رجعوا اليهود كانوا يقولوا نغير اسم ابونا ابراهيم بتاعنا احنا بس امم ايه اللي يدخلوا معانا فاهمين الفكره هم بيكرهوا الامم انما اللي يدرس العهد القديم يكتشف ان ربنا مش يهودي الناس بتقول ان العهد القديم بيقول ربنا يهودي لا دول ما قروش العهد القديم بيأكد ان ربنا رب الكل كان كلم يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم زي مزمور 78 يقول أفتح بمثل فمي أذيع ألغازا منذ القدم وجد يسوع جحشا طبعا بقى الحكاية دي واضحة قوي في يوحنا 12 ومذكورة في الأربع أناجيل انتوا عارفين قداس حد الزعف كما هو مكتوب المرة دي من كتر الوضوح الأربعة قالوا زي ما هو مكتوب كما هو مكتوب لا تخافي يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان وفي متى 21 يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان النص الأصلي في تسعة زكريا تسعة يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هو ذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان تطابق عجيب بالذات لما تفهموا انه زكريا بيتكلم قبل المسيح ب 400 سنه ازاي ظبطها انه هيبقى ماشي على جحش واتان يعني حمار صغير وأمه ازاي اتظبطت كده يعني وهو كان مات زكريا أساسا طب شافها ازاي وازاي يعني كل الأحداث دي اتركبت ده في واحد أمريكاني عمل بحث وقال لو فكرتوا ان الحاجات دي جت صدفة لأن طبعا في مخطوطات النقاشعية قبل المسيح بكتير يعني عشان ما حدش يقول مثلا اصل في واحد طلع يقول لك ايه يبقى اشعياء اتكتب بعد المسيح عشان يظبطوا دي في دي يا سلام وهي الحكايه يعني بالبساطه دي في مخطوطات قبل الميلاد فيها سفر اشعياء يبقى اتكتب بعد المسيح ازاي يقول لك زكريا ده بعد ما شاف الحكايه كتبها وقالوا قال ايه اتكتبت قبل المسيح لا في مخطوطات اثريه موجوده قبل الميلاد عمرها 200 300 سنه قبل الميلاد تؤكد الكلام فيقول صدفه طب صدفة يقول لك لو ثلاث نبوات بس تطابقوا مع بعض الاحتمال واحد في المليون لو ثلاث نبوات هم حسبوها statistics انا ما بفهمش في الحاجات دي لدرجة واحد امريكاني قال ايه لو عاوزين تقولوا صدفة اصل ايه عاوز يقول انه مثلا بيت لحم ان يسوع يتولد في بيت لحم صدفة ما يعني خلاص بقى هنقول ان مش نبوة وهو نفسه يعيش في الناصرة صدفة تاني الصدفة الواحدة احتمالها واحد في كذا ألف لما تخبط الصدفتين في بعض وتركب على نفس الشخص دخلنا في واحد على كذا مليون حط معاها شرط ثالث ان يكون مثلا هيركب الحمار يوم حد الزهف بقت فاهمين ازاي في الاخر بيقول لك اربع خمس نبوات بس يركبوا على نفس الشخص عدينا بالتلاتين صفر يعني واحد احتمال واحد هو شبهها الامريكاني ده يقول لك زي ما تقول ايه تغطي بوسطن هو كان عايش في بوسطن كلها دولارات من القديمة اللي هي بتبقى المتل دي كل أرض البلد الولاية كلها وبعدين إيه يبقى واحد بيتمشى بعشوائية ويطلع تطلع الإيه الدولار اللي هو بيدور عليه وقال برضو اللي أنا بقوله يعني الحقيقة أقل من الحقيقة فاهمين الفكرة ده بيتكلم على انطباق ثلاث أو أربع نبوات مع بعض بس إذا كنت أنت تكتشف إن في أكتر من 300 نبوة ما تركبش غير على المسيح. ده إعجاز فوق العقل وفوق التصور ده شغل ما ينفعش يتعمل ولا بأحسن كمبيوتر في الدنيا وبعدين ده فوق الزمن ده موسى بيتكلم قبل المسيح ب 1500 سنة أشعياء ب 800 سنة داوود ب 1000 سنة زكريا ب 400 سنة دانيال ب 600 سنة قبل يعني كل دول قالوا ومشوا ما حضروش فعشان كل ده يركب مع بعض وتطلع القصة محبوكة بهذه الدرجة لا يمكن يكون شغل بشر طبعا ندخل على الصليب والفداء في رمية 15 يقول ايه كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي ده هنا كان بيعلمنا درس بيقول لنا ايه استحملوا بعض المسيح كان بيستحمل الغلابة فبيقول في مزمور 69 اتقال غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي دي من ضمن الألام في الصليب أن المسيح كان يعير يعير لأن احنا طبعا اللي نستاهل الشتيمة والتهزيء كل ده شالوا علينا عننا في متى 27 يقول تم ما قيل بأرميا النبي القائل وأخذ السلاسين من الفضة طبعا دي من الحاجات بقى إيه المذهلة انه يطلع ان الثمن اللي اتدفع في المسيح كان متسجل في, في, في الانبياء قبل المسيح بمئات السنين 30 فضة يعني مش 31 ولا 40 30 فضة ثمن المتمن الذي تمنوه يعني هم تمنوا المسيح كده أتاري دي موجودة في حتتين أرمية 6 فضة مرفوضة يدعون لأن الرب رفضهم وفي زكريا 11 يقول إن حسن في أعينكم أعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي كأنه بيتكلم بلسان يهوذا قال أنتوا بقى إيه مش هتدوني حقي فقالوا له أنت تاخد كام طب طب نقول لك نوزنها لك أنت يا دوب كده 30 من الفضة فقال للرب شوف الحتة اللي جاية القيها إلى الفخاري مش معقول لأنه الحقل اللي اشتروه بالتلاتين فضة طلع اسمه الفخاري طلع صدفة وقتها هم مش واخدين بالهم ان زكريا قالها هم ما اكتشفوها بعد كده الثمن الكريم الذي تمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب بالظبط يهوذا رمالهم الفلوس في بيت الرب وراحوا شالوا اشتروا بيها حقل اسمه الفخاري قالوا نعمله مقبرة للغرباء لحسن دي فلوس دم فاهمين الفكرة قال ايه ضميرهم عشان يرتاح الفلوس دي ما تدخلش الهيكل تاني تمن دم فنشتري بيها حتة أرض نعملها مقبرة لإخوة الرب للغرباء هي في اجتهادين هنا يا جماعة لأن هو متى قال كما ذكرت في أرمية إنما اللي ذكر الرقم نفسه زكريا الاجتهاد الأولاني ده دقيق جدا إن قبل ذكر ال 30 فضة أول واحد أشار لأن أرمية قبل زكريا قال فضة هتلاقوها في أرمية 6 أهي فضة مرفوضة واخدين بالكم عشان رفضوا يدخلوها الهيكل ده في كتاب تاني يقولوا ان كتب النبوات كانت تجمع كأجزاء وتلقب باسم أكبر نبوة فيها ده اجتهاد يهودي يعني ايه يعني مثلا يحطوا أرمية وزكريا ودانيال وهوشع ويقولوا واخدين بالكم والجزء ده كله يسموه أرمية فلما يجي يقتبس ما يقولش بقى من التفاصيل من جوه يقول من كتاب أرمية اللي جزء منه زكريا وجزء منه هوشع واخدين بالكم الفكرة ففيش أي تعارض ولا حاجة لما صلبوه اقتسموا ثياب مقترعين لكي يتم في مزمور 22 يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى اللباس يقترعون برضه شوفوا الدقة بقى يعني الطوب اتقسم وتقطع في كده زي جلابية فلاحين كده قطعة واحدة قالوا بدل ما نقطعها مش هيبقى لها استخدام بعد كده نعمل عليها قرعة مين اللي عملوا الكلام ده دول عساكر الرومان ما لهمش دعوة خالص بكتاب العهد القديم ما حدش يقول دول أصل كانوا عارفين فبيطبقوا دول شوية رومان إنما اللي عملوه بمنتهى الدقة كان متسجل ألف سنة قبل المسيح لأن ده كلام داود بقى داود عمره ألف سنة قبل المسيح شوفوا الدقة العجيبة على لباس يقترعون عملوا قرعة على حاجة وقطعوا الجزء الباقي حتت وبالدقة دي اتوصفت بعد كده سيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء أنه يسلم إلى الأمم ويستهزئون به ويشتم في مزمور 22 يقول كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الفاء الشفاء وينغضون الرأس بالظبط اللي حصل بقت الناس تمشي تطقطق راسها كده وتقول طلع مش هو طلع مش هو إن كان هو كان ربنا نجاه واللي يوصف الوصف ده مش متى ومرقس ولوقا داود قبلها بألف سنة يقول عمالين يعملوا راسهم كده ويقولوا اتكل على الرب فلينجيه لو كان هو كان نزله من على الخشب طبعا أشعية 53 بقى أدق أوصاف محتقر مخزول من الناس رجل أوجاع مختبر الحزن كمستر عنه وجوهنا محتقر لم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله عارفين معناه ايه اليهود وقتها قالوا ده اكيد ربنا غضبان عليه شوفوا هما فهموها كده ما ما حدش يتصلب بالبهدله دي الا يكون ربنا غضبان عليه اشعياء قبلها ب 800 سنه قال اه احنا افتكرناه مضروب من الله وهو مجروح بقتها يقول وهو مجروح من اجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا في لقا 22 يقول واحصي مع اثمه في أشعية 53 يقول وأحصي مع أسمة يعني اتحط وسط المجرمين يعني ناخد حاجة عن القيامة إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك بصوا هنا في سر اللي حضر منكم ليلة عيد القيامة وكل ليلة عيد القيامة مزمور العيد أنت ابني أنا اليوم ولدتك ومزمور عيد الميلاد أنت ابني أنا اليوم ولدتك في واحد يقول لك هي كنيسة اتلخبطت هي مش واخدة بالها النهاردة عيد القيامة مش عيد الميلاد لا أصل الكتاب قال لنا إن إعلان بنوة الابن للآب لاهوت الابن ظهر أكثر ما يمكن في قيامته فاهمين الفكرة؟ فبولس قال إذ أقام يسوع كما هو مكتوب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك المزمور الثاني ده عند اليهود لغاية النهاردة يسموه مزمور مسياني مسياني يعني ايه ينطبق على المسيا المنتظر لغاية النهاردة يقولوا كده اللي هو يبتدي ب يقولوا ايه مزمور نمرة اتنين على طول لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل قام ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه كانت واضحة وفي آخره يقول له أنت ابني أنا اليوم ولدتك دي تتقال امتى لما المسيح قام كأن السماء قالت أنت ابني يعني عارف يعني هقولها بالبلدي كده لما ابنك يعمل إنجاز كبير وتقول له أيوة يا ولد أنت ابني فاهمين إزاي؟ طبعا هو ابن الآب قبل كل الدهور ولكن لم يظهر مجده وعظمته كإله زي ما ظهرت في القيامة فقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك لأن ده يوم العهد الجديد خلاص اليوم هنا إشارة إلى عهد جديد للبشر كلهم في مثل تاني في لو 24 يقول هكذا هو مكتوب كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم في اليوم الثالث في هوشع 6 في كلمة غريبة أو يقول يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه يعني احنا كنا ميتين هيعدي يومين وفي الثالث هيقومنا معاه طب جابها منين هوشع دي برضه 750 سنة قبل المسيح طب ما قالش الرابع ولا الخامس ولا السابع ازاي هوشع برضه نفسه قال أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوي وبعدين يقول ايه انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه اذهب سريعا وقولوا لتلاميذه قاموا من الاموات مزمور 68 قال لن تترك نفسي في الهاويه ولن تدع قدوسك يرى فسادا من اهم الايات اللي استخدموها الرسل في الوعظ ان المزمور قال لن تترك تقيك او قدوسك يرى فسادا يعني لا يمكن المسيح يفسد في القبر ومش هتسيبه يقعد في الجحيم ابدا ده مش مكانه هينزل الجحيم يفتحها يفك ويطلع بس في مزمور ثلاثة كمان تيجي آية تاني تقول أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب عضدني الروح القدس قيل بيؤيل النبي يقول الله يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر يتنبأ بنكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما هي بنصها لما حل الروح القدس على الناس يوم الخمسين على التلاميذ اتلمت ألفات حوالين الرسل وكانت حاجة غريبة حصل زلزال وحصل صوت وريح وبعدين التلاميذ بقوا يتكلموا لغات فكانت حاجة مبهرة عجيبة فبطرس لما امتلأ بالروح القدس وبطرس على فكرة ما ظنوش شاطر قوي يعني في حفظ الآيات إنما لأنه امتلأ بالروح القدس قال لهم اللي بيحصل دلوقتي هو اللي قال عنه يقيل يقيل قبل المسيح ب 500 سنة يقيل قال على اليوم ده قال أني في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر طب ما واحد يقول طب ما الروح القدس موجود في العهد القديم إيه الجديد لا ده هنا في جديد جامد في العهد القديم كان الروح القدس لا ينسكب إنما يحل على شخص واحد بعينه عشان يعمل مأمورية يا نبي يا كاهن يا ملك بس وممكن يفرقوا كمان لو ما مشيش عدل انما بقى في العهد الجديد بيندلق دلق واخدين بالكم اسكب من روحي على اي حد عاوز على كل بشر ادي العهد الجديد فيبقى الصغيرين بيشوفوا رؤى والعيال والبنات والولاد هي ده بقى مجد العهد الجديد ان احنا كلنا فينا الروح القدس راسنا براس اجدع مالك في العهد القديم واكبر كاهن في العهد القديم فامثال واحد يقول أفيض لكم روحي وأعلمكم كلماتي فحسقيال 36 يقول أجعل روحي في داخلكم كل دي إشارات عن اللي هيحصل واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي في سفر الحكمة يقول من علم مشورتك لو لم تؤتي الحكمة وتبعث روحك القدوس من الأعالي يعني مين يفهم قصدك ما كنتش تدينا روحك ونفهم وبرضه في يقيل اتنين أنا بقول بص على العهد القديم بس على العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام حتى كنيسة العهد الجديد وعزها ليها شواهد في العهد القديم يقول سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داوود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لو في عموس خيمة داود سقطت يعني إيه عز مملكة داود بعد سليمان انهار وما جاش يوم عدل بعد سليمان بعد ما اتقسمت المملكة مجد إسرائيل انطفى كان مجد إسرائيل وقت داود وسليمان فكان يسموها خيمة داود الساقطة بيتصعبوا اليهود لغاية النهاردة على مجد هيكل سليمان وعلى نجمة داود أو عظمة داود قال لهم لا أنا هبنيها تاني بس بداود الجديد مسيح له المجد فاهمين معنى فبيقول أقيم مظلة داود الساقطة وأبنيها وأقيم ردمها إشارة للكنيسة الجديدة فأرمية 23 يقول أجمع بقية غنمي من كل الأراضي وأقيم عليها رعاة يرعونها فلا تخاف بعد ولا ترتعد الأبدية في ناس تقول هي الأبدية جت في العهد القديم ولا العهد القديم ملوش دعوة بالأبدية ما هو ربنا هو هو مش معقول هيك- تبقى الأبدية مفاجأة برضه ذكر الأبدية في العهد القديم فحسقيال 16 يقول لكني أذكر عهدي معك في أيام صباك وأقيم لك عهدا أبديا إشارة للعهد القديم يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم دي أظن أشعية 66 نفس الكلام بتاع الرؤية بالظبط في زكريا 12 يقول أفيض على بيت داوود روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذي طعنوه اللقب ده قاله زكريا قبل ما يكون في صليب نفس اللي قاله رؤيا يوحنا قال ستنظره كل عين في رؤيا واحد والذين طعنوه يعني حتى اللي ضربوه بالحربة هيشوفوه جاي على السحاب نفس اللي قاله زكريا قبل الميلاد في الآخر نقول الوحي يا جماعة أصله مش شغل بشر لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ده لا يمكن يكون شغل بشر ده مش شغل بشر ما جاتش كلمة بمزاج شخص ده الروح القدس كل الكتاب محابي من الله ساعتها حد يقدر يقول نستغنى عن العهد القديم ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لإلهنا كل مجد وكرم والأبد